السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة من حلقات الإسلام منهج حياة حديثنا في هذه الحلقة عن مش عايز أقول حق الزوج كلمة حق أصلا يعني بين الزوج وبين زوجته مفيش حاجة اسمها حق هو كلمة حق دي بتتقال في الخلاف بقى يعني عند المشاكل عند الانفصال مثلا يبقى حقي وحقها لكن طالما في حياة زوجية بين الزوج وبين زوجته ما بيقال كلمة حق إطلاقا لأن دي حياة شر شركة شركة شركة الحياة الزوجية شركة بين الزوج وبين زوجته طب ورأس مال الشركة دي إيه الحب حب فموضوعنا الحلقة دي إن شاء الله عن سلوك المسلمة الملتزمة الزوجة الصالحة مع زوجها يعني الزوجة تعمل ايه مع زوجها ايه اللي ربنا فرضه عليها واحدة تقول لي طب وهو كمان مش برضه ربنا فرض عليه ايوه ما هو الدور, الدور جاي عليه بس احنا بنبدأ بال, بال يعني بالاخوات وهنتكلم عن سلوك الزوج المسلم مع زوجته يعمل ايه لكن احنا النهاردة بنتكلم عن الحلقة دي خاصة بالاخوات يعملوا ايه مع ازواجهم طبعا انا عارف ان الازواج هيقعدوا بقى وينتبهوا كويس قوي كل شويه لها ها سامعه شايفه يلا ما بتعمليش كده ليه جدعنتك بقى قعديه في الحلقه اللي انا هتكلم فيها عن حقك انت كزوجه او ما ينبغي للزوج انه يعمله معاكي عشان تقولي له ها ويا ريت بقى لان العمليه مش يعني هو طبعا منافسه في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سوره المطففين لكن هي مش يعني الحياة الزوجية ما هياش علاقة التربص بين الزوج وبين زوجته لا وسائل الإعلام اللي بتعمل كده بتجيب لنا الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والكلام الفارغ ده وإن الزوج بيتربص بزوجته وهي كارهاه وهو كارهها ومش عايزها ويعمل والحياة الزوجية كلها قرف وعكننة ومشاكل لا لا لا, لا. مين قال كده؟ اه يمكن دي حياتهم هم احنا مالنا ومالهم لكن احنا بنتكلم عن ال ال ال الإسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت علاقته مع زوجاته كان في مشاكل اه في الله هو الحياه تخلو من مشاكل على الراي اللي بيقول المشاكل دي زي الفلفل الاسود زي الليمون المخلل زي يعني مقبلات حاجه كده تفتح نفسك كده ولا احنا عايشين في ايه في جنه ولا في دنيا احنا عايشين في دنيا الجنه بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين الى اخر الايات فالجنة ما فيهاش المشاكل ولا فيها لكن الدنيا هنا لازم نلاقي فيها وبعدين الإسلام هو الحل حل مشاكلنا كلها بالإسلام إزاي لو النهاردة قلنا أختي المسلمة وركزي معايا شوية لو كنت بتعملي اللي أنا بقول لك عليه دلوقتي ده الله الله أكبر عليك الله يبارك لك ما شاء الله ربنا يزيدك ويتقبل منك ويعلي مكانتك في الجنة يا رب لغاية ما تصل إلى الفردوس الأعلى أعلى الجنان سقفه عرش الرحمن ومنه تنبع جميع أنهار الجنة الفردوس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنان أعلى حتة في الجنة سقفه عرش الرحمن ومنه تنبع جميع أنهار الجنة هقول لك تعملي إيه مع جوزك اللي يخليه يحبك ويعزك وسيبك من يحبك أو يعزك وده جميل طبعا وده مطلوب اللي يخلي ربنا يرضى عليكي اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة في زوجك ايه اللي تعمليه مع جوزك ركزي معايا شويه وشوفي لو بتعملي اللي انا بقول لك عليه الله يبارك لك يا بختك ما بتعمليش اعملي اعملي بس قبل ما ابدا وقبل ما اقول لك تعملي ايه حاجات كتير على فكره وفي حاجات كتير عليه هو برضه تجاهك هقولها له ان شاء الله ما تخافيش لازم يكون في التوازن يعني لكن قبل ما اكلمك في حاجه خالص لازم تنوي الاخلاص واحنا عملنا له حلقه كامله لوحديه كده الاخلاص الإخلاص إيه الإخلاص أن تعملي العمل الصالح ليه ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لأمر الله جوزك يستحق أو لا يستحق هيقدر لا مش هيقدر يستاهل ما يستاهلش أنت بتعامليه بالعربي كده أنت مستنية منه حاجة ها استني من ربنا اطلبي من الله إنما نطعمكم لوجه الله سورة الإنسان لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مش عايزين منكم جزاء ولا شكور إن, إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا سورة آه، والله آيات كتير بس أنا عايز أختصر عشان الوقت يعني سورة الزمر فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سورة النساء ابتغاء مرضات الله لازم الإخلاص طالما ان هو جوزك خلاص مش عايزاه ومش عايزك خلاص احنا مش آه يعني مش آه يعني بعض النصارى عندهم مفيش طلاق لا احنا مسلمين عندنا طلاق هو عندهم ما ربط في الارض ربط في السماء الا ب- ب- ب- ب- بالزنا لكن احنا عندنا ممكن طلاق والطلاق نعمه من نعم الله احيانا صحيح هو ابغض الحلال الى الله الطلاق لكن نعمه من نعم الله طب وبعدين طيب واحده تجبر انها تعيش طول حياتها في كنف راجل ما بتحبوش لا ولا الراجل يعيش مع واحده ما- ما بيحبهاش احنا عندنا في الاسلام ثلاث حاجات طلاق راجل بيطلب الطلاق لكن هتبقى هي كويسه ولا وحشه تطليق هي اللي بتطلب الطلاق طب هو حلو ولا وحش له حكم وبعدين آه، خلع يبقى عندنا طلاق وتطليق وخلع مش موضوعي بس بسرعه يعني فاذا طالما ان ربنا مقدره انه يكون زوجك ها وانت عايشه معاه على انه زوج يبقى زوج مش عايز اقول بتديله حق الزوج بقى كلمه حق ما بحبهاش الحقيقه لان العمليه مش حق مش هاتي حقي وخدي حقك وفين حقي والحته دي حقي دي حياه زوجيه دي شركه دي شركه ده شوف ربنا لما بيتكلم عن العلاقه بين الراجل والمراه يقول ايه هن لباس لكم وانتم لباس لهن سوره البقره لباس يعني ايه يعني هدوم شوفوا الهدوم لازقه في الانسان ازاي هدوم لصيقه بينا اهي سواء ملابس داخليه وملابس خارجيه الهدوم لازقه فينا فالواحده برضه لازقه في جوزها وجوزها لازقه فيها برضه ما تزعليش انتوا احنا الاثنين مع بعض الله هن لباس لكم وانتم لباس لهن شوف ربنا لما يقول وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا افضى بعضكم الى بعض سبحان الله ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الزوجه ستر وغطى على جوزها والزوج ستر وغطى غطى على زوجته لو لأي قدر من الأقدار الزوجة عايزة تنكشف ولا عورتها تنكشف جوزها اللي يكشف لها وهو- وهي تكشف عورة جوزها لأن لا بين الزوج وبين زوجته لا حياء ولا عورات زي ما هنتكلم لكن اقصد تتحمى في مين الزوجه في جوزها وهو يتحمى في مين لو في عورات ولا في حاجه عايزه غيار ولا هتنكشف عورته ولا هي مع بعض لا ليس مع ابيها ولا امها ولا مع أخو مع اخيها ولا اختها مع جوزها فعلاقه علاقه قويه ربنا جعلها ايه من اياته في سوره الروم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم من انفسكم لان هي مخلوقه مين مين ست امنا حواء مخلوقه منين ما من سيدنا ادم سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سيدنا آدم وخلق منها منها من سيدنا زوجها أمنا حواء عشان كده اسمها حواء لأنها مخلوقة من حي هو سيدنا آدم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وفي قراءة تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فالله في سورة الروم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل فكر في كلمة وجعل الله وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جعل بينكم مودة ورحمة طب إيه اللي, اللي يخلي الحب بينك وبين زوجتك أو بينك وبين زوجك أنا بتكلم الزوجة دلوقتي آه آه، ايه اللي يخلي حب بينك وبين زوجك هقول لك على حاجات تعمليها او انا هقول لك الاول ايه اللي المفروض بتعمليه مع زوجك ككل يعني ككل الاول وبعد كده نتكلم بالتفصيل واحده واحده كده نمره واحد الاخلاص زي ما قلت لك انك بتعاملي ربنا مالكيش دعوه بيه يستحق او لا يستحق هيقدر مش هيقدر يستاهل ما يستاهلش يجي في اخر عمره زي ما انتوا بتخافوا يتجوز عليك ولا مش انت بتعاملي ربنا بتعاملي ربنا انت يا رب ال- النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى البر اللي هو الخير لا يبلى يعني ما يضيعش ممكن يضيع عند العبد ينسى يحقد ها لكن عند الله لا والله البر ما يضيع عند الله ابدا عشان كده كل عملك اللي بتعمليه ابتغي بيه وجه الله قول يا رب عندك انا بسالك انت يا رب مش عايز أح- حاجه من حد انا يا رب انت امرتني ان انا اكون زوجه صالحه اعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه انا هقول لك عليه دلوقتي حاضر وانا عايز يا رب الاجر والثواب منك مش عايز الاجر والثواب من حد تاني طب تعملي ايه رقم واحد الاخلاص اتنين حسن المعاشره تلاته الطاعه الطاعه للزوج اربعه التزين خمسه الاقتصاد سته حسن معاشره اهله حسن معاشره اهله اهل جوزك سبعة سرعة حل المشاكل وده هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا كل واحدة من دي يعني طيب تعال ناخد أول واحدة النهاردة حسن المعاشرة وعاشرهن بالمعروف وانت تعاشر جوزك بالمعروف طيب أنا هسألك سؤال زوجك بيعزك وبيحبك هقول لك اللي يخلي زوجك يحبك باعتبار أنا راجل يعني يعني ايه اللي يخلي الراجل مننا يعز مراته قوي ويحب مراته قوي ويحاول يسعدها ما هي الحياة الزوجية أصل مش من طرف واحد هي هات وخد يعني اللي عايزة زوجها يعاملها كويس تعامله هي كويس ما هو في مدخلات بتدي مخرجات مش ممكن ولذلك لما بتيجي واحدة تقول لي جوزي بيشتمني وبيزعقني ومش عارف يبقى انت وحشة معاه قال لا ما هو واحد زائد واحد يساوي اتنين مش ممكن الانسان مشغول بحب بقلبه بفطرته كده على انه يحسن الى غيره ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان صح يقول اللهم لا تجعل للكافر علي من يد فيغبطه قلبي معنى الحديث يعني اللهم لا تجعل للكافر علي من يد فيغبطه قلبي يعني رب ما تخليش الكافر يعمل فيا جميل أم أنا إيه أحس إن أنا أسير جميله الإنسان بطبيعته أسير الجميل أسير الجميل يحب ما ما- ما ينساش دي فطرة طبيعة فالحاجات اللي تخلي جوزك يحبك احنا عملنا يعني انا فكرت فيهم حوالي 17 حاجة داخلة في كلمة حسن المعاشرة يعني حسن المعاشرة دي ليها 17 حاجة تعمليها مع جوزك وانا مستعد اقسم لك على الغيب انه يعزك جدا ويحبك جدا وهتلاقي حياتك معاه انقلبت فعلا الى خير الى خير لا تتصوريه لان اللي ما بتعملش الحاجات دي ممكن تبقى في جفاء بينها وبين جوزها تبقى جفاء بينها وبين جوزها وتبقى عملت غلط او بدأت غلط ما هو زي اللي اللي بيتجوز وبعدين بيقول بيقول لهم يعني هو الجواز ايه قبل ما اخش يعني قبل ما اتجوز مراتي وبتاع قالوا له والله الجواز عباره عن يعني زي برميل برميل عباره عن برميل كله عسل بس فيه شويه ايه شويه زفت كده فوق يعني آه، لكن هو بيبدأ بعسل يعني كله وبعدين من تحت بقى ممكن تلاقي الزفت فخلينا ايه خلينا في العسل ده يعني فهو اول ليله مع مراته مشاكل وقرف وبتاع فراح يقول لي اللي بتقول لي انت بتقول لي البرميل كله عسل انا اول يوم جت مشاكل وقرف قال له اذا فتحت انت البرميل من تحت بقى ما فتحتوش من فوق ما ده موضوع لكن احنا عايزين نشوف الحاجات اللي تحبب الزوج في زوجته ايه هي رقم واحد اللي هي حسن المعاشره يعني رقم واحد القبله وانا ما بتكسفش لما اقول قبله قبله يعني ايه قبله العاديه ما هي القبلات انواع انا بتكلم في القبله زي لما اقابل اخ لي راجل زي اهلا السلام عليكم واخده وببوسه وبقبله دي قبله عاديه بقبل ايد امي وايد ابويا مثلا الله يرحمه آه، دي قبله عاديه بقبل اولادي اولادي بيقبلوني اه انت برضو كده تقبلي زوجك وانت قايمه من النوم وانت داخله تنامي وانت رايح وهو رايح الشغل وهو جاي من الشغل واحده تقول لي هنقلبها مبوسه ما تقلبيها مبوسه وتاخدي الثواب وانت خسرانه ايه لا اله الا الله خدي الاجر وخدي الثواب هتاخدي اجر وهتاخدي ثواب واحده تقول لي اه اصل انا بما اتكلم بقى انا بتكسف ت- ايه بت ايه تتكسفي الله المثل بقى اللي عندنا اللي بتتكسف من من من جوزها ما تجيبش منه عيال بقى ده مش مش مش كلام لا بين الزوج وبين زوجته لا حياء ولا عورات واحده تقول لي لا لا انا مش بتكسف كده انا بتكسف من العيال لا لا استني بس انا عايز العيال يشوفوا المنظر ده ده لازم عيالك يشوفوا منظر كده منظر القبلة بينك وبين جوزك القبلة العادية دي لأن الولد لما يبص أو البنت بتبص للمنظر ده يقوم يعرف إن الحياة الزوجية حياة سعيدة حياة هنيئة حياة جميلة شوف بابا مع بابا شوف بابا مع ماما سبحان الله حتى البنت وهي صغيره تقول اه انا لما اكبر اعمل زي ماما كده هو يقول الولد انا لما اكبر ابقى زي بابا شوف ال- بابا بيحب ماما ازاي شوف ماما بتحب بابا ازاي الحمد لله منظر جميل ما هي دي من ضمن التربيه لما نيجي نتكلم عن تربيه الاولاد ودي حلقه جايه هنتكلم عن التربيه العمليه ان احنا نربي اولادنا تربيه عمليه ازاي اه انا ممكن اقعد اقول لابني يا ولد واسمع الكلام ولابد ولازم وضروري وحتما و... كل ده كلام انما فين الولد عايز يشوف بعينه وريني اشوف اشوف دي التربيه العمليه فالقبله دي العاديه قبله عاديه زوجك رايح الشغل تقبليه طب سلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته آه، بي- كذا هو بيقبلك انت بتقبليه قايمه من النوم داخلين تناموا ال- ال- وهكذا اتنين القاء السلام ودي نقطة نقطة بنغفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم إيه أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم يعني نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي توجد ألفة ومحبة للأسف عندنا أمثلة في بلادنا يقول لك كتر السلام يقل المعرفة مين اللي قال كده مين اللي قال كتر السلام يقل المعرفة كتر السلام يزود المعرفة وكتر السلام يجيب خير ويجيب حسنات دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليكم السلام عشرة ودخل الرجل الثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عشرون ثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون ايه يا رسول الله 10 20 30 قال الاولاني قال السلام عليكم ما كملهاش فخد 10 والتاني خد 20 والتالت خد 30 عشان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله شوف تحية الإسلام تحية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمير بن وهب الجمحي لما جاي يقول له ام صباحا يا محمد قال قد أبدلنا الله عز وجل بخير من هذه التحية تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتير من المسلمين مش واخدين بالهم من المعنى ده للأسف يوم الصبح يقعد يقول لك صباح الخير صباح الهنا صباح الرضا صباح القشطة صباح الطعامة صح ايه ايه الصباح ايه ده؟ وبعدين ايه صباح القشطه دي يا أخي خلي عندك ذوق الراجل ياكل فول وانت تقول له صباح القشطه يعني رائع حتى يعني المهم لكن ن- ن- نلقي السلام السلام ده يوجد محبه ويوجد الفه ده الصحابه كانوا يمشوا الاثنين لما يلاقوا شجره فده يروح من هنا وده يروح من هنا لما يتقابلوا بعد الشجره يقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وقبل ما انسى القاء السلام سنه انت حر انك تقول السلام عليكم او لا لكن لو واحد القى عليك سلام الرد فرض لازم ولابد وضروري وحتما ترد ولذلك حتى وانت قاعد تتفرج على النشره او بتسمع اذاعه لو لقيت المذيع بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لازم تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لازم ترد السلام لا- واذا حييتم بتحيه اذا يبقى انت مخير دي سنه فحيوا باحسن منها فعل امر يبقى لازم ترد يبقى نمرة واحد القبلة بين الزوج وبين زوجته القبلة العادية اثنين القاء السلام لما تصحى الصبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوم يا مراتي صلي الفجر آه، وانت جاي من الش- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا اثنين آه، ثلاثة الشورى يبقى نمرة واحد ال- آه، القبلة اثنين القاء السلام ثلاثة الشورى شورى يعني ايه يعني تستشير زوجتك هي الله مش هي مش شريكة حياتك استشيرها انا عايز ابيع المكتب ده ايه رأيك صحيح القرار ليك بس بتاخد رأيها لأن القرار للزوج وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وهنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل في الطاعة ليه أنت بتطيعي زوجك ليه هقول لك لكن مش لما تيجي وقتها يعني واحمدي ربنا انك انت بتطيعي عايزه تشيلي انت كله شيلي المهم يعني يبقى بتستشير زوجتك انت بتستشيريه بقى انت بتستشيريه ايه رايك يا زوجي البس العبايه دي مع الخمار ده الاثنين ماشيين مع بعض ولا ايه رايك طب ايه رايك في كذا ايه رايك في كذا والله يا جوزي انا كنت عايز اخد رايك في كذا كذا كذا كذا وهكذا الشورى دي توجد آه، يعني محبه والفه بين الزوج وبين زوجته ويحس هي- هو ان هي بتعزه فبتاخد رايه وهي تحس ان هو بيعزها فبتاخد بتاخد ايه بتاخد رايه أربعة آه، عد أنت بقى أنا هقول واللي إيه آه، عد أنت بقى يعني من ورايا يعني النقطة اللي بعد كده ال- الاسم الجميل يعني إيه اسم جميل؟ حاجات توجد ألفة ومحبة بين الزوج وبين زوجته سمي جوزك اسم جميل وهو يسميكي اسم جميل برضه ما هو لما يحس إنك أنت بتتفاعلي معاه هيعمل كده آه، اسم جميل يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مسمي ستين عائشة إيه؟ عويش عويش تخيل هي اسمها عائشة وهو بيسميها عويش بيدلعها يعني بأسلوبنا كده يعني بيدلعها وده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم عشان ما يجيش واحد يقول لك أنا مش فاضي للكلام ده أنا يا عم ورايك أنت زي النبي صلى الله عليه وسلم طب وأنتي تقول لك أنا مش فاضية أنا ورايا البيت أنا ورايا العيال إحنا ورانا مش عارف الله ما ده برضه وراكي زوج ما أنت برضه وراكي زوج تدلعيه باسم جميل وهو يدلعك باسم جميل برضه يعني مثلا الواحد لو سمى مراته طبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسمي ستنا عائشه اه لو واحد سمى مراته ايه قول انت اسماء مضحكه كده جميله تسمي بيها زوجتك ممكن تقول لها مشمشه يا قطه مثلا هي تسمي جوز تسمي جوزها ايه سمي جوزك كده تقولي له ايه بالله عليك لو انت عايزه تدلعي جوزك تقولي له ايه ها ممكن تسميه دقدق ممكن تسميه بندق فستق اي حاجه كده جميله تضحك كده في بس خلي بالك ده في البيت ده في البيت اه مش واحده بقى في الشارع ماشيه مع جوزها هي بندق بندق مين وتلاقي الراجل قد كده وبتاع لا خلي لا لا ده كلام في البيت ده في ال- ده في البيت يعني انت في البيت بتضحكي مع جوزك بتهزروا انتوا الاثنين مع بعض حاجات توجد الفه ومحبه توجد الفه ومحبه زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بايه بيسمي ستنا عائشه النقطة اللي بعد كده الدعاء قبل الطلب دي مهمة جدا يعني انت بتطلبي حاجة من جوزك اه ادعي له قبل ما تطلبي اد- ادعي يعني جوزي جوزي انت نازل اه الله يبارك في عمرك ما تنساش كذا كذا كذا آه، جوزي الله يبارك لك الموضوع الفلاني بفكرك بيه تاني آه، جوزي الله يسعدك الله يسعدك ما تنساش تجيب كذا كذا الله شوفي الدعاء الدعاء قبل الطلب ده يط- يفتح القلب يفتح القلب ا- ادعي وبعدين قولي هات هات زي ما انت عايزه لكن ادعي له الاول الله يبارك في عمرك الله يسعد ايامك ربنا ما يحرمناش منك كلام جميل كلام حلو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة صدقة واحنا مش خسرانين فيها حاجة يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل ما دخل اللين على شيء الا زانه وما نزع اللين من شيء الا شانه بقى وحش لين الدعاء تقدمي للدعاء بالنسبه لجوزك النقطه اللي بعد كده حفظ السر حفظ السر حذاري يطلع اي سر بينك وبين جوزك بره ده حقه عليكي خاصه العلاقات الجنسيه لا يخرج هذا السر ولا لابوك ولا لامك ولا لصاحبتك ولا لحد الاسرار دي كلها تتلف معاكي في كفنك وتنزل تربتك ربنا يبارك في عمرك تنزل معاكي في تربتك ربنا يقول عز وجل في سوره النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب سر وبعض النساء تقول لك طالما انا عايشه مع جوزي وكويسين و- ومتهنيين وحلوين احفظ له سره انما بقى يلعب بديه ولا مش عارف يس- يسيبني ولا يعمل افضاح و... الله الله اكشف سره الله الله الله يبقى انت ما بتعمليش باخلاص انت بتعملي بهات وخد خلي عندك اخلاص لله انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى فحافظي على السر ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا حدث الرجل اخاه بحديث ثم التفت فهي امانه يعني انا لو عايز اكلم واحد في كلمه اقول له تعالى كده يا فلان عايز اقول لك على حاجه بس استنى كده ببص اشوف حد شايفنا حد شايفنا لا يبقى امانه امانه على طول فيبقى سر الراجل يزعل جدا جدا ان الزوجه تكشف سره في بعض النساء حتى بتروح مدب كده وبتتكلم وهي مثلا بتتكلم عن جوزها مع ناس وبتاع اه لا يختص هو من النوع اللي بيقعد ما شاء الله لا ده انت لو حطيته قدامه ده كربط ياكله لا ده انت لو حطيته قدامه خروف يقوم بيه وبالعظم كمان ايه ده يا حاجه ايه يا حاجه لما ده سر اذا كان جوزك اكوله بياكل كتير ما تفضح- ما تفضحوش ما تقوليش الكلام ده عنه ما تقوليش اي حاجه عنه في البيت تعتبر سر انت بتطلعيها كده الامر اللي بعد كده الثناء والاطراء اثني زو- زوجك واطري عليه دايما اتكلمي عنه كلام حلو كلام كويس ها وجوزي ربنا يكرمك كذا كذا كذا الله يديك الصحه اللهم كذا الله كذا كذا كذا كذا لا، ده احنا بنخش مطعم ناكل بيبقى الواحد عمال يقول اللي بتجيب له الاكل ولا ال- السفراجي هو آه، ثانك- اه مش مش مش بالانجليزي بقى يعني متشكرين جدا آه، انا مش عارف اشكرك اه متشكرين آه، لا ت- تسلم مش عارف ايه لا تسلم الايادي والله ده آه. طب ما جوزك عايز كده جوزك لما بيجيب حاجه بتقولي له ايه انت جبت ايه وريني كده اه ايه المجايب دي وده مجايب تجيبها ودي اللي تشيلها دي ده ايه ده ليمون يا حاجه ده برقوق ده تفاح مش ليمون وده, وده يتشال من مكان ليه كده ليه ليه اتكلمي كلام كويس جوزي ربنا يكرمك ويعزك ما شاء الله حتى ده والله العظيم الحاجه اللي انت جايبها حتى لو كذا ما دام انت مسكتها بايدك تبقى ان شاء الله كذا كذا خاصه لو كان هو مضحوك عليه ما ساعات الواحد بيروح يشتري بينضحك عليه تلاقي الراجل حاطط له حاجات كده وهو مش واخد باله منها فالواحد بيحس بغيظه انه انه انضحك عليه وانه اتظلم تقوم انت كمان تحطي فوق دماغه لا الثناء والاطراء واحده تقول طيب لو هأثني على زوجي واطري عليه وهو مش كده ماشي يا ست وفيها ايه وايه فيها ايه حتى لو مش كده تقول لك لا انا مش عايز اكذب لا يا اختي اكذبي الله يكرمك اكذبي خد الثواب اكذبي وخد الثواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز الكذب اطلاقا الا في الثلاث حاجات دول ستنا ام كلثوم تقول في صحيح مسلم ولم اره يرخص اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث مم. مع العدو نكذب على العدو طبعا اثنين الصلح بين المتخاصمين لو رحت تصلح بين اثنين وهي بتقول لك هي قالت عليا كذا كذا وهي قالت تقول لي لا ما قالتش مش تقول لها اسكتي مش كده بس ده اكتر من كده ايه انت بتعملي ايه يا حاج الله يكرمك انت بتعملي ايه ما توقعيش الموضوع اكتر من كده قولي لا ما قالتش طب ما ده كذب اه تاخدي ثواب يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ده مش كذاب ده فينمي خيرا او يقول خيرا ينمي يعني ينشر خيرا او يقول خيرا ده مش كذاب فانت ممكن تقولي اه يبقى نمره واحد مع العدو اثنين الصلح بين المتخاصمين يجوز في الكذب ثلاثة حديث الرجل إلى زوجته وحديث المرأة إلى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة مش كذب عمال على البطال لا قلنا فيما يوجد الألفة والمحبة يعني يعني ممكن واحدة تقول لجوزها انت حبي الأول والأخير أنا ما حبيتش قبلك حتى لو كان في حاجة قبليه لا تقول له كده انت اللي فيهم والباقي مش عارف ايه انت اللي كذا يا كذا يا ك- اه ممكن هو حتى لو مش فيه حتى لو مش فيه الكلام ده اهو قوليه قولي له اكسبي اكسبي اكسبي حبه وعطفه و- وتاخدي الثواب ولو ان هيبقى فيه كذب اه كذب على بين الزوج وبين زوجته فيما يوجد الالفه والمحبه جائز واجازه الاسلام واجازه الشرع. ال- النقطه اللي بعد كده واعتقد إنها رقم 8 الهدايا. الهدايا يعني ما بقولكيش روحي هاتي له هديه ب- بكام جنيه ولا بكام دولار ولا حاجة حتى صغيرة جوزك بيحب ايه بيحب اللب الابيض مثلا بيحب البونبون اللي مش عارف بيحب النعناع اللي من نوع ايه باكو نعناع ب 10 صاغ ولا بربع جنيه ولا آه، بتاع ده اي حاجه من دي ت- ت- تاكو كده ه- مثلا جوزي انا عارفك بتحب الحاجه دي فانا يعني بجيبها لك اهو او كذا او كذا او كذا شوفي قد ايه دي بقى لما ياخدها جوزك من ايدك كده مهما كان هو ال- ال- الهديه الواحد بيبص بكم الهديه ال- الهديه قيمتها انها هديه مش في سعرها انها هديه بس وجايه من مين وهكذا فدي برضو نقطه تخلي بالك منها الامر رقم تسعة اعتدال الغيره انا عارف كل واحده بتغير على جوزها ولازم تغير على جوزك اه لكن لازم تكون غيره معتدله توجد الفه وموده ومحبه غيره معتدله يعني مش كل شويه ايه انت بتبص لفلانه ليه انت كنت مش عارف ايه انت وانت بتقفل باب العربيه بصيت اول كده لمين آه، انت ب- دي كانت معديه آه، اللي اللي قدامنا اللي بتنشر اللي اللي مش ايه ايه الخبلان ده هو الراجل اللي في دماغه حاجه هيعملها هيعملها والله لو بيك هو من غيرك وانتوا كده برضه بس ربنا احنا بنراعي ربنا زي ما انتوا بتراعوا ربنا فما يحسش الراجل بقى ان مراته ايه واقفه له بقى وعماله بت- تقول له تعالى وبتغير عليه ومش بتغير عليه اه جميل ان انا احس ان زوجتي بتغير عليا بس مش لدرجه مش لدرجه انها تقعد تقول انت بتبص لكذا وتتهمني في كل اتهام وكل لحظه لا الامر ده تخلي بالك منه لان ممكن يوجر صدر جوزك آه، من ناحيتك هم ط- ط- 17 او 18 حاجه احنا قلنا منهم حوالي ايه تسعة تسعة اللي هم نقدر نلخصهم آه، نمرة واحد القبلة العادية قلنا اثنين السلام ثلاثة الشورى أربعة الاسم الجميل خمسة الدعاء قبل ما تطلبي منه ستة حفظ السر سبعة الثناء والإطراء آه، ثمانية الهدايا تسعة الاعتدال الغيرة طيب هتوقف عند هذا القدر واكمل في الحلقة الجاية آه، من رقم عشرة عشان نبقوا فاكرينها المداعبة المداعبة ونستكمل بعد ذلك ايه اللي المفروض بتعمليه مع جوزك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا مع زوجاتنا في الدنيا وأن يلحقنا بنا في الآخرة لأن عظمة الإسلام أنه بيربط بين الزوجة والزوج مش في الدنيا بس دنيا وآخرة واحدة تقول لي تأبيدة يعني أيوة تأبيدة إن شاء الله قول لجوزك من يوم الدخلة اخترناك وهنمشي وراك ودي تبقى صح هنا ربنا يسعد أيامكم جميعا يا رب نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته